السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويمن علي عليكم بدوام الطاعة ولزوم القربات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعنا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونتمنى أن تكون هذه المجالس ونرجو دافعة ورافعة للإنسان في استثمار مواسم الخيرات تكلمنا عن الاستعداد لرمضان ويعني هذه السلسلة ليست الهدف منها الاستعداد أكثر من الهدف هو التهيئة النفسية والذهنية والقلبية أحيانا الإنسان بيكون محتاج حد يذكره لأنه الإيمان سبحان الله جعل الله سبحانه وتعالى في الإيمان خصلة ألا وهي أنه يتحرك بالتذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فمن علامة جمال إيمان الإنسان أنه بالتذكر والذكرى يتحرك وينتفع ولذا من قلة التوفيق أن تحرم من يذكرك من قلة التوفيق أن يغلق عليك باب هذا الباب كان يذكرك بخالق السماوات والأرض النقطة دي مهمة أوي أوي إنك دايما تكون فاتح أبواب للتذكير حتى لو حاجات من وجهة نظرك خلاص قتلت بحثا أنا عارف بر الوالدين أنا عارف فضل القرآن أنا عارف كذا محتاج إنك تسمع ليه؟ لأن ربنا خلقك وجعل وجعلك مؤمنا وجعل في الإيمان خصلة أنه يتحرك وينتفع أكثر كلما ذكر المعنى ده مهم جدا ألا يعلم من خلق الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى فمن لطفه وخبرته بالمؤمنين أنه يعلم أنهم يتحركون وينتفعون بالذكرى فهذه لقاءات هي لقاءات التذكير والتجهيز لما هو قادم علينا من خيرات وبركات وربما حتى لو لم ندرك شهر رمضان فالأهم إن إحنا ندرك القرب من رب رمضان فده المعنى المهم أوي ما زال الحديث حول رمضان وقدام وإقبال رمضان اليوم عنوان اللقاء أرجو أن يكون هو ده العنوان ونثبت عليه رمضان بين قدومه وقدومه بين قدومه وقدومك عليه رمضان جاي فأنت جاي ولا مش جاي فهو قادم فأنت قادم ولا لا رمضان بين قدومه وقدومك عليه أو إليه قلنا أن الإنسان هيقبل بعقله وقلبه وجوارحه قدومك على رمضان بيكون قدوم قلبي وعقلي وجوارح قدوم العقل بيكون بالتعلم والتخطيط وقدوم القلب بيكون بالاستشعار والتطهير وقلنا الكلام ده وشرحناه كنا واقفين عند إقبال وقدوم الجوارح وإقبال الجوارح وقلنا الجوارح بتكون بالنصب والديمومة علماء النفس ليهم كلمة من الكلمات القليلة بتاعتهم النافعة لأن في كلمات كتير ما تقفش معاها كتير ليهم كلمة إن المسافة بين صورة النجاح والفشل في أي قضية بتساعدك وبتتحكم في حجم الدافع الداخلي لدى الإنسان بمعنى إيه الكلام ده؟ إنك عم بتتخيل النجاح شكله عامل إزاي وإنسان ناجح ونجح في حياته الدنيوية وحقق شهادته وتزوج وحصل له استقرار ومال حلال والكلام ده ده إنسان ناجح واحد تاني إنسان فاشل وقاعد توصف الفشل لما تتخيل الصورتين قوي بيركب فيك أو بيساعدك في تكوين الدافع هي قاعدة فطرية يعني انك عم بتتخيل الصورتين وتقسم الشاشه نصين كده وتتخيل الصوره البيضاء والصوره السوداء بيديك دافع انك تروح للجانب الكويس عاوزين احنا برضو نفس الكلام ننظر للامر من ناحيه النجاح الرمضاني بيتم ازاي لان احنا بنهتم بالنجاح في المشاريع الدنيويه وقليل اللي بيهتم بالن- بالنجاح في المشاريع الاخرويه اللي هي الفلاح فخلونا نتامل كده الفرق قبل ما ندخل في فكره اقبال ال- الجوارح ابن حبان بيحكي لنا رؤية جميلة قوي لطلحة رضي الله عنه بيقول إن طلحة ابن عبيد الله شاف رؤية الرؤية دي عشان يحكيها لنا قدم بقصة بيقول إن في كان اتنين إخوات قدم على النبي صلى الله عليه وسلم الرجلان وكان إسلامهما جميعا واحدا يعني الاتنين دول أسلموا مع بعض متخيلين المشهد وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر كان في عبادته شديد قوي ما شاء الله عليه يجتهد فاستشهد هذا المجتهد استشهد واصله لكم الفكره لغايه دلوقتي وصل لحضراتكم الفكره جميل هذا الرجل الشهيد استشهد ده اول حاجه احنا اتفقنا ان هو ايه ان هو من ناحيه الاجتهاد هو اعلى منه ومن ناحيه الموتة خد موتة جميلة خد موتة عالية قوي وطبعا احنا عارفين ان الشهيد لو سرحنا كده ايه اللي, اللي, اللي هيناله الشهيد لما يموت انتوا عارفين الشهيد هياخد ايه ولا ناسين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول آه قطرة إيه دم أو دفعة دم شوف مع أول قطرة الموضوع انتهى ياه انتوا واقفين واقفين مع ال- ال- السطر ده مع الجملة دي يعني إيه يغفر ليه مع أول يعني لسه مع أول نقطة دم بتطلع خلاص نقطة الدم دي كأنها محت كل سواد كان في الصحيفة يغفر له في أول دفعة آه ويرى مقعده من الجنة يرى المقعد من الجنة ده لسه مش دفناه احنا لسه هنقول بسم الله وفلان مات وعاوزين ننقله من مكانه وفين رجله ده رجله مش عارف ايه ده رجله اتقطعت هنا طب دور على رجله ده في مش عارف بقايا هنا حته من جسمه ده مش عارف ايه طب فين السلاح ده فين كذا ده فين كذا والناس عماله تعيط ووالدته بتقول يا ضنايا ووالده نازل جري من دوله تانية وعمال يدوروا وبتاع وهو يرى مقعده من الجنه يرى مقعده من الجنه وايه كمان ويجار من فتنه القبر الكل خايف من القبر هو معدي مش هيتعرض هو الفتنتين بقى خلاص يكفي فتنة القتال وبارقة السيوف فداخل القبر معاه صك بالأمان طب أكيد بقى ممكن في تكة كده تحصل له يوم القيامة ويأمن يوم الفزع الأكبر يوم الفزع الأكبر مفيش كله قل- كله قلقان الشمس بتكور والسماء مش عارف ايه وس- كله مرعوب وقايم في فزع وهو الدنيا تمام التمام في غاية الجمال سبحان الله شايفين الكلام ده ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين شوفوا الجمال طبعا الرجال اللي هيعلقوا على الايه على المقطع ده والنساء ايه يسكتوا شوية بسبب إيه بقى؟ بسبب سبحان الله الفهم الضيق لعالم الغيب وبسبب إن كتير فاتح ودنه وفاتح عقله لمقلب الزبالة الغربي يرموا فيه فلدرجة عندها حقد وحسد وغل ممكن تبقى على حور العين أنا مش هسمح للحور العين إن هم يقربوا منك وأنا مش هسمح وأنا مش هسمح الغل ده أنت مش هتخش الجنة بيه أصلا ونزعنا ما في صدورهم من غل الجو ده مع الكلكعة دي ممكن هنا في في هايبر في الساحل فكر بالطريقة دي لكن انت تدخل الجنة وعندك اللقطات دي مع انا مطمن ان الجو ده مش هيكون موجود هتكوني مبسوطة جدا جدا وزوجك مع الحور العين بس احنا هنكون اجمل منهم اجمل واشيك وكل حاجة بس هتكوني مبسوطة وهو مع الحور العين ليه لانك انت مبسوطة أنت مؤمنة أن الله سبحانه وتعالى قال وأنه سيمتعك متاعا حسنا لو إيه كنت مؤمنة لهم ما يشتهون أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك كل ما تشتهي بما أنك أنت مؤمنة خلاص تكوني مؤمنة أن ربي سيفعل هذا فكل الهنات التي تقابلنا في الدنيا فلن تكون معنا في الآخرة احنا عاوزين برضو نقبل على رمضان والحتت دي خلصانة طريقة التفكير دي نسيبها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه الراجل ده كان سبحان الله حاجة كبيرة أوي عاش سبحان الله لأن رزق هذه الشهادة أخوه عاش سنة تانية الراجل اللي أسلم معاه ده عاش سنة كاملة حتى صام رمضان ثم مات فرأى طلحة ابن عبيد الله في المنام خارجا خرج من الجنة شاف واحد خرج من الجنة فآذن للذي توفي آخرهما الراجل اللي مات الموتى اللي مات متأخر ناداه ثم خرج بعد ما دخل ده خرج فنادى فأذن للذي استشهد أذن له ثم رجع إلى طلحة فقال ارجع فإنه لم يأن لك يا جماعة شفتوا الناس دي بتشوف رؤية عاملة ازاي؟ شوف الناس رؤيتهم بتبقى عاملة ازاي مش واحد بقى طول الليل يقول لك ايه انا شفت في المنام ان في فرخة بتاكل ديك وشفت في المنام مش عارف ان طول اليوم ان في قطة بتجري ورايا وشفت في المنام ان واحد فتح التلاجة ومش عارف ايه وشفت في المنام ان الترزي قال لي ان هدومك مش عارف ايه وشفت في المنام والجماعة بقى اللي بيشوفوا في المنام إن الورقة بتتسحب خلاص وإن هي رايحة تمتحن في اللي في اقتصاد وإحصاء مثلا ولا أي حاجة من دي في ناس سبحان الله أحيانا بيكون دي طريقة تفكيره هو عشان ليل نهار مشغول بحاجات معينة فطول اليوم الورقة بتتسحب أنا عندي امتحان أنا مش عارف إيه أنا حاسة إن أنا وفي ناس ليل نهار بيحلم يقول لك والله انا امبارح كنت سبحان الله حلمت ان في واحد جايب لي محشي ومش عارف ايه مرة تانية والله حلمت ان في واحد جايب سجق اه ولا حواوشي حاجة مش عارف ايه دي مش احلام دي حاجة تانية فكل واحد واحلامه فسبحان الله هو كان بيحلم بايه الحلم طبعا يا جماعة أنا لا أسفه من الرؤى الله يكرمكم مش تدخلوني في الحاجات الجميلة دي هو كان ليه حلم ورؤيته في حتة تانية خالص فقال له ارجع فإنه لم يأن لك فأصبح طلحة يحدث به الناس فطلحة بيحكي الرؤية آخر الرؤية إيه إن إن اللي بيخرج من الجنة ده اللي خارج من الجنة آه، خرج فهو طلحة راح بيقول لي بص لي كده وقال لي وقتك مش دلوقتي فسبحان الله طلحة صحي بيحدث به الناس هي الرؤية دي وحشة ولا حلوة؟ اللي طلحة حكاها دي حلوة ولا وحشة؟ رؤية جميلة صح؟ اه عشان كده الرؤية الجميلة انك تحكيها لإنسان جميل تثق فيه ان هو ايه يحب لك الخير والكلام ده كله ماشي؟ في فرق بين ان هي عجيبة وفي فرق ان هي مرعبة المرعب ما تحكيهوش لانه من الشيطان خلاص انا معايا كده ايه صك وارشاد نبوي ان ما تحكيش الحاجات المرعبة والكلام ده كله آه، لكن الع- العجيب ولو هو عجيب معاك يعني وانت مهم قوي والكلام ده كله ممكن تحكيه للي فعلا عنده مبادئ ال- ان هو معاه ادوات ان هو ممكن يساعدك لكن فكره آه، هنحكي لعمي فلان في المسجد او تيتا فلان او المعلمه فلان لان ما شاء الله مفتوح عليها وندنا بقى ندخل في تفاصيل كده والكلام ده كله ولا ندخل على الجروب بتاع تيتا اللي مجمعانا فيه ونكتب الاحلام وتقول لنا مين فيكم شاف رؤيه ودناها نفصل مش قصتنا خالص فهو راح حكى للناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث وعجبوا تعجبوا قوي فقالوا يا رسول الله كان أشد الرجلين اجتهادا واستشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله احنا شايفين جزء من المشهد لأن احنا في عالم الشهادة ومن رحمة الله بي وبكم إن احنا مسلمين فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا وحيا يخبرنا ببعض عالم الغيب وكده حياتك تتزن إنك تبقى مدرك الشهادة وعندك إيه؟ رأيتها بعينك الشهادة ومدرك بعقلك وروحك عالم الغيب مما أعلمك الله إياه في الوحي كتابا وسنة فهم راحوا يقولوا للنبي الجزء المشهود فسيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غير مشهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده بسنة قالوا نعم قال وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا في المسجد في السنة قالوا بلى قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض يا سلام على الجمال حاجة كده روعة حاجة جميلة حاجة ممتعة طيب هو معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده الجزء المشهود اللي أنت فهمته إن شهود رمضان قد يرفع العبد على رتبة الشهيد معنى كده إن الشهادة أجرها أقل محدش قال كده والحديث والرؤية ما بتقولش كده لكن خلينا نقول الشهادة أجرها كبير أهي صح لأن ده إنسان مات في سبيل الله ده إنسان قبض ومات في سبيل الله انتوا عارفين يعني إيه الشهادة من معاني الشهادة يعني ليه فلان يسمى شهيد من أحد المعاني الجميلة أنه أشهد الناس وأشهد الله أن حياته أرخص ورخيصة في سبيل هذا الدين فاهمين المعنى ده فده مفهوم الشهادة إن هو بيشهدنا إن حياته رخيصة أمام دين فده من معاني الشهادة فهذا الرجل رزق هذا الأجر لأنه إيه كانت حياته فقدها في سبيل الله طيب لو كان واحد في نفس الوقت مات في وقته كان ماشي لكن اللي عاش بعده ده وقاعد بيحصل حسنات ومعاني بيثبت ويشهد الناس أن الحياة في سبيل الله أيضا تحتاج بذل ولها أجر إذا كان الموت في سبيل الله ليه أجر فالحياة في سبيل الله لها أجر فالراجل ده كان عايش برضه عاش فترة في سبيل الله مش في ناس مننا كتير دلوقتي يقول لك ايه والله انا لو مت هرتاح هو ما عادش قادر يحيا في سبيل الله مش قادر يكمل وفي واحد عاش واتفتن لكن مين اللي يحيا في سبيل الله إذا كان الموت في سبيل الله ليه أجر عظيم فالحياة في سبيل الله لها أيضا أجور عظيمة فهذا الرجل أحياه الله سبحانه وتعالى في سبيل الله فترة فقعد سنة كاملة طب لو قعد عشرين سنة ما هو الطبيعي هيسبق الشهيد هيسبقوا في إيه كل بقى كل واحد ليه أعماله كل واحد ليه درجات كل واحد ليه توفيق الله سبحانه وتعالى ماشي واحنا يا جماعه الفكره كلها بصوا يا جماعه الحاجات ركزوا الحاجات التي ليس بيدك الحاجه التي ليست بيدك لن يحاسبك الله عليها يعني الانفاق في سبيل الله اجر تاخد اجور الصدقه بتاخد عليها اجور صح الصدقه انا مش معايا فلوس انا مش معايا فلوس خلاص لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللي معاه فلوس كان اختباره في الفلوس ونجح واللي مش معاه فلوس انت اختبارك في فقدها هل هتنجح ما تدنكش بقى تقولي طب هو هيديني ايه ممكن يديك اجر الصبر على فقد المال وده من المعاني المهمة أوي أن الشرع والوحي أثنى على الفقير لا الفقر أن الوحي كتابا وسنة وسيرة النبي فيها ثناء على الفقير لا الفقر يعني الفقر مش حاجة مرغوب إن إحنا نعملها بل بنستعيذ منها فالفقير إحنا أمرنا إن إحنا نتعامل معاه تعامل خاص ومدحه الشرع ليه؟ جبرا لخاطره ولكن لا يحث الناس على الفقر زي المدح مدح المريض وصبره على المرض وان قد ايه الاجور اللي بتاخدها وانت مريض بس انت بتستعيذ من المرض وبتسال الله العفو والعافيه جميل الباب ده مهم قوي قوي لان بعض الافاضل ممكن يفهم الموضوع ده فيقول لك الفقر مطلوب فيترك المال وفي مفهوم يمكن لسه واقع في ايدي كده كتيب فكرة الكتاب كلها مبنية على إيه؟ إن النبي كان غني والصحابة كانوا أغنياء والكلام ده إزاي؟ إزاي إحنا نقول إيه؟ نستعيذ من الفقر ونيجي نقول إن هم عليهم فقراء. ده برضه إيه؟ فهم مغلوط. فهم مغلوط. فالفقر زيه زي المرض. الأصل إنك بتبتعد عنه قدر الإمكان إن استطعت. فإذا قدر عليك تجد الشرع يتعامل معك تعامل يجبر فيه كسرك. ويهدئ من روعك ويقول لك إن صبرت عليه على هذا الاختبار أعطيناك كذا وكذا وكذا وكذا فاهمين الفكرة دي؟ ويكرمك الله وأن الفقراء يسبقوا الأغنياء في الجنة عطاءات عطاءات هو فقط شيء في الدنيا يعوض في الآخرة معنى كده المطلوب مني شرعا اللي أنا أفقده؟ لأ طبعا لأن الشرع ما أمرنيش إن أنا أفقد كده لكن هو يسليني إذا أنا فقدته فاهمين؟ أسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه سؤالي السؤال الجميل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا؟ كل واحد ايه على حسب هو عاوز يخلص ويخرج بايه الأغنياء يقول لك النبي كان غني والفقراء يقولوا لك النبي كان فقير خلاص واللي عاوز ولاده يذاكروا ويطلعوا دكاتره ويشتغلوا وينزلوا الشغل والكلام ده كله يقول له النبي كان بيشتغل وكان مع السيده خديجه وكان بينزل يشتغل واللي عاوزهم يقعدوا يقول له يا اخي سبحان الله النبي قال له لعلك ترزق به فهو كل واحد مشكلته فين انه يدخل على النصوص هو معتقد حاجه من قبل ما يدخل على النص فهو اعتقد ثم استدل فبيدور على هواه من كلام مولاه ولا يبحث عن مراد مولاه من كلام الله فداخل يدور على اللي هو عاوزه فهو انا عاوز ولادي يشتغلوا ويتحركوا كده وبتاع اقول له نعمل ايه المال الصالح للرجل المال الايه الصالح للرجل المال الحلال للرجل الصالح واقول له اتحرك عبد الرحمن بن عوف يا اخي كان غني ابو بكر كان غني طلحه والزبير الناس دي كلهم كانوا اغنياء مشكله ال ال ال الانتقاء ده مدمر لانه بيدمر النفسيه وفي الاول والاخر برضه ايه بيضيع بعد كده ايه المفهوم الصحي للاسلام زي فعلا السيده خديجه عاوزه تنزلي اشتغلي اه انزلي السيده خديجه طب ديت انت بتتاسي بيها خديجه دي كانت ايه ده كانت عندها تجاره عارفين لو في زماننا ده كان عندها brand دلوقتي كبير جدا يمكن كان عندها اكتر من 10 هايبرات في ليه في التجمع دلوقتي لا السيده خديجه انتم مش تعرفوها ويتكلم على السيده خديجه هتخش الطب اه اجيب لك رفايده رفايده بقى ومستشفى رفايده الطبي ورفايده العالمي ورفايده مش عارف ايه ورفايده رفايده رفايده هؤلاء جنوا كثيرا اعلى انفسهم قبل ان يجنوا على غيرهم الا يحترم عقولهم لا اقول شيئا اخر يا اخي احترم عقلك اعطيه قدر من الهدوء وانت بتقول الكلام ده ربنا يبعدنا عن عش الدبابير فهذا الحديث بيقول لنا قد ايه الواحد لو ادرك رمضان ممكن يوصل فين طيب خلي احنا قلنا احنا عاوزين نشوف الصوره الكليه للنجاح تعالوا كده نشوف الصوره ايه الثانيه الصوره الثانيه اللي بتديني التضاد عشان اشوف ده اللي هي اللي هي اللي هيوفق في رمضان تعالوا كده نشوف اللي هيخسر رمضان ايه اللي ممكن يحصل له لو انا دلوقتي استضفت الدكتور حازم شومان على الهواء واستضفت الشيخ الحويني والشيخ العدوي والشيخ سعود الشريم والشيخ الحزيفي كلنا على الهواء دلوقتي وكلنا دعينا او دعا الحزيفي وهو بجوار مسجد رسول الله على أخت منكم اسمها إكس وده إنه يدعي عليها يقول اللهم لا تجعلها توفق في رمضان والمشايخ كلهم يقولوا آمين اللهم اجعلها لا تستطيع أن تدرك رمضان آمين اللهم عفر وجهها في رمضان آمين تتخيلوا المشهد ده ممكن يروح فين ممكن يحصل لها ايه مرعب صح أتاني جبريل أمين وحي السماء من مكين الملأ الأعلى أتاني جبريل فقال يا محمد أمين وحي الأرض من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين شفتوا المعنى أمين السماء هل تتخيل أن الدعاء ده يرد أن واحد يدرك يدرك رمضان ولا يوفق للمغفرة من أدركه رمضان فلم يغفر له والكلام ده فين على المنبر صعد النبي المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم العتبة الثانية قال آمين ثم في العتبة الثالثة قال آمين فمن ضمن الثلاثة دول واحدة منهم إيه يا محمد من أد... وإيه أتاني جبريل يعني إيه أتاني دي مهمة دعاء خاص استشعر دلوقتي إن المشايخ اللي أنا قلتهم دول ده مش جايين المداخلة ده كلهم هيجتمعوا في الروضة الشريفة ويطلعوا على منبر النبي ويطلع الحذيفي ويدعي عليك ويدعى علي يدعي عليك عافاكم الله من هذا لكن أبديك التصور ليه عشان تتخيل مقدار الفشل الرمضاني والكارثة اللي ممكن تحصل زي ما تخيلت مقدار النجاح اللي ممكن يحصل شايفين الفرق الفرق ده عما تتخيل الصورتين وتقسم الشاشة في حياتك نصين تتحرك تحرك مختلف لا الوضع بقى معاك لا الموضوع مختلف تماما تماما تماما فنسأل الله أن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذه البركات وهذه الخيرات عشان كده لما نيجي نتكلم على الإقبال رمضان والاستثمار لهذه المواسم مواسم الخيرات العالم بيتغير الكون بيتغير الكون بيتغير ابن رجب يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم شهر رمضان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيام مبارك سبحان الله يفتح فيه أبواب الجنة المدركين يا جماعة أبواب الجنة حاجة في السماء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا العالم الغيبي اللي بيحصل فيه الجنة بتتفتح لا يغلق منها باب ويغلق فيها أبواب الجحيم لا يفتح منها باب وتغل فيه الشياطين يا طبعا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم شفتوا الكون كله بيتغير انت مش هتتغير ولا ايه السما بتتغير الجنه بتظبط كله بيستعد في اعدادات مختلفه والملائكه اعداداتهم مختلفه بيجهزوا لليله اللي هينزلوا فيها بينزلوا بوبا في زحمه جامده جدا ليله القدر كل العالم بيتغير العالم العالم الغيبي كله بيتحتك عشان كده هنتكلم ان شاء الله في العلاقات انسان رمضان ده انسان العلاقات ومن ضمن العلاقات مش علاقة بالبشر بس علاقة, بال... علاقة بغير البشر علاقة بالملائكة انت لازم علاقتك يحصل فيها تجدد تجدد علاقتك بالملائكة في رمضان ازاي هنقول بقى ان شاء الله في الانسان الرمضاني يعملها ازاي دي ابن رجب بيعلق على الحديث ده بيقول كلمة جميلة قوي بيقول قال بعض العلماء هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان ياه إزاي إزاي محدش يبشرك ده بيقول لك كارفور عامل عرض الناس بتبشر بعضها في عرض في الساعة. في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا اهو عرض رباني كيف لا يبشر المؤمن بفتح ابواب الجنان كيف لا يبشر المؤمن بغلق ابواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من من أين يشبه هذا الزمان زمان عشان كده يا جماعة بنقول لكم إن رمضان ده شهر الإقبال وشهر الدعوة وشهر القرآن بس هو شهر الدعوة برضه اتحركوا انت هتلاقي أوقات زي دي كده إن الشياطين تبقى مربوطة والجنة مفتوحة والنيران مغلقة والناس مقبلة وبتصوم وبتتحرك وتراويح وصيام وكام هتلاقي قد إيه فأنت لازم تتحرك قول لي هتطلع من رمضان ده بكم كم اخ يثبت على الطريق بسببك كم اخت ممكن ينفتح قلبها بسببك وان الله سبحانه وتعالى يهدي بك كما يهديك المعنى ده ارجو ان يكون مهم رمضان يا جماعه رمضان جنه ونار عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوره البقره بيقول أخذها إيه صلى الله عليه وسلم أخذ سورة البقرة أخذها إيه بركة يا سلام فيجي واحد يقرأ الحديث ده فيقول عادي يعني أنا مش محتاج البركة محتاج البركة اللي هتكون في قلبي والبركة اللي في بيتي والبركة طرد الشياطين من عقلي ومش محتاج البركة ديت في قبري مش محتاج البركة ديت البركة ديت يوم القيامة وهي تحاج هل النبي يقول لك ان الآل عمران والبقرة تحاج ليك يوم القيامة وان احتمال ان المدافعة دي تخسر هل تتخيل كده يقول لك ان هي هتدافع عنك وتخسر يبقى ده لغو في الكلام يعني فيقول لك انا مش محتاج الكلام ده مفيش مشكلة بس ادرك بقى اللي جاي هو ما قالكش ان هي اخذها بركة فبراحتك عاوز تاخدها خدها لا قال لك ايه وتركها حسره عشان نفهم الحتة المقطع ده من الحديث لازم نفهم المقطع الأولاني المقطع الأولاني بيقول فإن أخذها إيه؟ بركة بركة فين؟ في الثلاث دور في الدنيا والقبر والآخرة تمام كده؟ طب الكلام ده يقينا يا رسول الله أنت واثق فيه؟ واثق في كلام رسولك؟ أنت تثق في كلام رسولك أن أخذها بركة؟ لابد أن تثق ويكون لديك يقين أن تركها حسرة حسرة في الدنيا حسرة في قبرك حصرة في آخرتك عشان كده عم تتعامل معاها ما تتعاملش تعامل ايه مزاج انا اخدها او ما اخدهاش براحتي يا حبيب قلبي تركها حسرة انا مش بقول لك لو عاوزها تاخد بركة لو عاوزهاش براحتك لا لو ما خدتهاش حسرة هتتحسر واخدين بالكم فهو رمضان برضو كده رمضان نجاح او فشل تنجح بقى بنسب قد ايه ده توفيق الملك سبحانه وتعالى فالموضوع مش مساله ايه عادي انا في رمضان مش هركز لا رمضان ما ينفعش تخشه بالعقليه دي احنا قلنا رمضان بين اقباله واقبالك بين قدومه وقدومك فصلان يوفقنا واياكم في الماراثون التعبدي ده فقدوم الجوارح الى رمضان واقبالها محتاجه حاجتين النصب والديمومه النصب اللي هو ايه قلنا التعب التعب انك تتعب ان يكون في آه شغل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك بين قوسين اكتب في ذلك ايه يلا يا جماعة وفي ذلك فليتنافس ذلك دي عايد على ايه ولا مش عايد على حاجة طب انا هقول لكم على حاجات وانتوا تختاروها ماشي هقول لكم على اشياء وانتوا اختاروا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في نتيجة الثانوية العامة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في مكان السكن بتاعي وفي ذلك فليتنافس إن زوجي وسيم جدا أوسم من أزواج إخواتي وفي ذلك إن أولادي بيلبسوا أشيك من أولاد مش عارف مين وفي ذلك فليتنافس إن إن زوجي شهادته مش عارف إيه وفي ذلك فليتنافس إن أنا معايا الماستر وهو مش معاه اه أي حاجة وفي ذلك وفي ذلك الحاجات دي مش موجودة؟ أنتم متأكدين إن هي مش مو... إن, إن, إن الآية دي لا تشمل الكلام ده؟ يعني وفي ذلك اللي أنا أسافر أوكرانيا عشان أحصل الثانوية العامة منها أو أدخل طب وأجيب الشهادة والكلام ده إن الآية ديت مش في التنافس ده أنتوا متأكدين ده آخر كلام ولا لأ عادي؟ لا الآية دي الآية تشمل الكلام ده ليست من التنافس طيب يا جماعة بما إن مش من التنافس طب ما تجاوبوا بقى لأن ربنا عم يقول لي وفي ذلك فليتنافس يبقى أنا هطلع ورقة وقلم وأشوف إيه الأسباب والاوقات والجهد اللي انا ربنا بيقول لي تنافس تنافس ده يعني اجيب ايه لازم هجيب اخري انا عم بتنافس في ماتش لازم اكسب لما اتنافس باي حاجه لازم اكسب جميل آه. يجي واحد بقى يقول لك ايه بس سمعت يا ماما سمعت يا بابا سمعت محمد قال مش انتوا قاعدين بقى تقول لي اسمع الشيخ اهو قال قال التنافس على ايه مش على الفيزياء ولا على الأحياء جميل يا عم وأنا بقول لك اثبت على الكلام ده بس أنت هتيجي لي في الواسع أنت فاكر إن أنا هسيب لك موبايلك؟ لأ طبعا هاخده منك أنت فاكر إن أنا هسيب لك بابجي؟ مش هسيبك خلاص أنت فاكر إن أنا هسيبك تروح الجيم وتروح المكان ده كله؟ أنا مش هسيبك جيت لي في الآخر في الواسع بقى طبعا أنت عارف كويس قوي وأنتوا عارفين كويس قوي أنا ما بقولش إن تسيبوا مذاكرتكم ولا تسيبوا الحاجات دي كلها بالعكس الحاجات ديت الكلام اللي انا بقوله بقوله ده عشان يخليك تظبط نيتك زي ما انا داخل اصلي بيكم دلوقتي فبقول للاخ اخبار السماعات ايه قال لي جميله قلت له هتلعلع قال لي ده ملعلعه قلت له صدى الصوت قال لي جميل قلت له وصل عند النساء ووصل للشارع التاني يقول لي ملعلع اقول له الكاميرا فين كذا طب الاخوه اللي ماسكين الصفحه ناويين يرفعوا بث مباشر اه وهيكتبوا كده ياخدوا مقاطع من البكاء كده يقول لك ايه بكاء الشيخ وخشوع الشيخ قال لي اه واخدين بالكم طب انا هاخد على الليله كام آه بالركعه يا شيخ بنحاسب الركعه ببكاء ولا بدون لا ببكاء ليها حسبه غير اللي الركعه العاديه الركعه اللي كل ركعتين آه بدون بكاء بيتحسبوا نص واحده ببكاء ده انا هلعلع وانا داخل راح واحد ماسكني كده وقال لي خد تعالى انت رايح فين؟ قلت له انا رايح اصلي بالناس قال لي انت انت فعلا رايح تصلي للناس ولا تصلي لله أنت تصلي لمن خلفك أو لمن أمامك فده عمل إيه؟ بيفوقني بيقول لي وإيه الكاميرا دي بقى إن شاء الله وإيه الكلام اللي أنت بتقوله ده إن شاء الله محمد فوق فده عمل معايا إيه؟ فوقني رحت أنا قايل إيه؟ طب أنا مش مصلي بقى وأنا رايح ألعب في الشارع طبعا ده ما كانش مقصود مقصده خالص هو كان مقصده إن يفوقني وأنا رايح أصلي أظبط الدنيا وانا بتنافس وقاعد فاتح الفيزياء وبذاكر ببقى مركز قوي انا بعمل ايه اسمع صلاه الفجر بظبط الامور ما ده نش قاعد بذاكر لغايه الساعه 2 والفجر يضيع لا طبعا انا هنام يا ماما عشان الحق الفجر واصلي الوتر الاول ليه لان الحاجه دي وسيله للتنافس الشريف فما فيش حد بقى ياخد من كلامه ويقطع ويعمل ايه نغمه على الموبايل والله شوف الشيخ بيقول ايه نرجع بقى للآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الآية ديت بتقول لنا في حاجة اتعب فيها في حاجة في حاجة مستنياك النعيم بتاع الأبرار مستنيك الأرائك اللي هتقعد عليها عشان تتمتع مستنياك متعة النظر عليها متعة تانية هي نظرة النعيم مستنياك الرحاق المختوم مستنيك الختام المسك ينتظرك يلا اتحرك نافس عرفته وفي ذلك فانا نافس ففي تنافس اشتغل جميل في لفظ هعلق عليه عشان ايه اقفل موضوع الدراسة معظم العلماء والدعاء أطباء ومهندسين عشان كده هم دول هيخشوا من الأطباء والمهندسين هيخشوا من الباب الأيمن في الجنة طب وآداب اداب بقى والناس دي العلماء دول الاطباء والمهندسين هيشفعوا ليهم هيدخلوهم معاهم طيب واللي خريجين دبلومات واللي ما كملوش في ده دول الله يعينهم دول ده دول ممكن يخرجوا مع اخر واحد هيخرج من النار يقول له هات الدبلومات وانت جاي بلاش بلاش آه تصنيفات الدنيا نبص عليها لا يا جماعه احترمني بدون ما تعرف انا خريج ايه احترمني بدون ما تعرف أنا معايا شهادتي نبقى احنا قاعدين أول ما تعرف إن أنا هندسة اتصالات تقول لي ما شاء الله أنت مهندس اتصالات لا وخد اللي جاية دي ومعايا دبلوم إدارة أعمال الله الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وعلى فكرة ومعايا ثلاث لغات الله الله الله الله هو الله الله اللي أنت قاعد عمال تقولها ديت إيه علاقتها بديني؟ ممكن الحاجات دي كلها من الحاجات اللي خلتني أفكر وأروح النار مش في واحد فكر وقدر وفي الآخر أصله الله سكر صح فمش كل تفكير وكل شهادة هتكرمك عند ربنا سبحانه وتعالى الحاجات دي هي في وقتها وفي سياقها ليها تمن وتستعمل صح ربنا يحفظكم جميعا وفي ذلك فليتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون امتى الكلام ده بقى نقلق منه عند التعارض لكن احنا بنقول عند التعارض الاولويات لايه للاخره طب طالما مفيش تعارض انت ليه عامل التعارض انت ليه عامل التعارض مفيش تعارض خالص انك تذاكر وتنزل تصلي فجر مفيش تعارض خالص انك تبر والدتك وتحل واجبك مفيش تعارض خالص انت عامل ليه التعارض ده لكن والدتي بتقول لي حل الواجب والاذان بيقول حي على الفلاح بقول لها حي على الفلاح فعند التعارض هقدم ايه فالحاجات دي بتخليني انا افهم الاولويات ايه مش بتخليني اقول ان دي مش مهمه طب الكلام ده ايه علاقته بالاستعداد لرمضان انت قلت لنا تعالوا استعداد لرمضان وبعدين سايبني تدخلني في موضوع المذاكره ليه لان احنا قلنا ان في تعب فزي ما في تعب زي ما في تعب للدنيا واحنا كلنا بنتعب عاوزين نتعب لاخرتنا المجلس اللي انت بتسمعني فيه ده وقاعد تسمع واحد قاعد امال يشد يتكلم ما ده جزء من التعب كانك قاعد بتحضر درس فرنساوي وانت متضايق وواخد جزء من وقتك وقاعد بتدون بعض الحاجات ما ده جزء من التعب فلازم يبقى فيه تعب واحنا عاوزين التعب يا جماعه اللي يوصلنا ان شاء الله للتلذذ بالعباده وليس فقط أداء العبادة في فرق بين أداء العبادة والتلذذ بها في فرق في واحد بيسأل سؤال جميل بيقول هو التعب مقصود هل احنا م- مطلوب مننا احنا نتعب انفسنا بصوا يا جماعه هو الهدف من الكلام اللي انا بقوله ده ان احنا لا نبحث عن العباده التي لا تتعب كأن التعب يعني إيه؟ آه، غير مطلوب لا لا لا احنا بنعبد ربنا وعارفين ان في جزء من زي الحمل كلكم بتحبوا يكون عندكم اولاد صح طبعا اتكلم على الاسوياء الناس الاسوياء بيحبوا ان يكون عندهم اولاد الولد ده بيجي ايه تعب الحمل وتعب الولاده والدتك ضحت بحاجتين ضحت بنومها تسع شهور وضحت بحياتها وغمرت لما خ- اخترت خدت قرار ان موضوع الولاده لان الولاده هي ممكن تموت فيها ففي تعب بس ليه لذه الحج فيه تعب بس فيه لذه ايه اللي يخفف التعب التلذذ لا مجرد الاداء شفتوا الكلام ده بقى في واحد بيمسك في اوقات لحظات بيمسك كتاب الله ويقرا لكن هو وجد في نفسه في فرق بين لحظات يمسك فيها بكتاب الله يتلو ويتلو ويتلو وهو يحلق يحلق يحلق في عوالم من الأنس والفرح واحد تاني باللحظات يظل يقلب الصفحات يستبطئ الفراغ من ورده قاعد يبص كده بي بي- يعني بيقلب حيطة جدار بيقلبه في فرق في فرق بين واحد واقف في التراويح يصف قدميه زيدا- متلذذا مسرورا لا يبالي بتطويل الإمام بل لعله يصر بهذا وواحد تاني بيقوم متساقل تشق عليه الصلاة لكن قاعد يغالب نفسه عشان الأجر ده خير وده خير لكن احنا عاوزين نصل لمرحلة التلذذ اللي بتخفف التعب فبقدر ما تتلذذ بالعبادة التي تؤديها في رمضان بقدر ما تجد فيها الأنس والمتعة وبقدر ما تقتصر على منزلة الأداء بقدر ما تغلب عليك الآلية والشكلية وبالتالي التكاسل بيجي التكاسل بيبدأ يجي ففي فرق بين واحد جالس في المسجد منتظر إقامة الصلاة وبين واحد قاعد يسارق النظر للساعة متسخطا متى تقام الصلاة في فرق في فرق في ناس يا جماعة بيحبوا الوضوء صح؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ح- بيحبوا في واحدة بتحب الجوانتي بتاعها وهي بتلبسه كده وهي نازلة وبتلبس أمها- لبس أمهات المؤمنين بتحبه في واحدة بتحب كده هي وهي بتلبس كده ال- الشراب بتاعها وبتتأكد إن رجلها متغطية مستمتعة حابة اللقطة حباها زي كده ما انت بتاكل نوع شوكولاته خاص بيك بتحبه هي حابه اللقطه دي على فكره الكلام ده مش قوي مش زي ما انت فاكر انا هقول لك كلمه واحده تريحك لولا ان العفه شيء متعه ما جعلها الله في الجنه ربنا جعل ان من عفه ال- من في الجنه ان في عفه خلاص العفه ديت ناس مكنونه ليه؟ لأن هو متعة متعة إن هي تكون إيه؟ مقصورة محدش شايف طب بس على فكرة أنا ما بحبش ال- الحاجة دي إن شاء الله يعني إن أدخلك الله الجنة عرفت كويس قوي إن دي متعة كل من دخل جنة الزمان فيعلم أن العفة من متع جنة المكان جنة الزمان هي جنة العرفان انك جنة الدنيا انك عايشها عايش في رمضان جنة عايش في ال- مع القرآن جنة فدي جنة زمان جنة عرفان إذا كنت فعلا عايش في الجنة دي يقينا هتدوق وهتكون عارف ان في جنة المكان اللي هي الآخرة بقى الجنة الحقيقية ان من النعيم فيها المتعة دي ففي واحدة بتحب النقاب بتاعها ولكن الله حبب إليكم الإيمان بس وزينه في قلوبكم مش قاعدة كل شوية تمسك كده البيشة دي لو أطول بس بكبريت كده ولع فيها مش عارف خانقاني أصل مش بعرف أكح ما بلبس النقاب عاوزة كده يعني أخربشه خلاص بتضايق جدا من اللبس اللي هو نفسي كده حاجه كده تكون بامبه مسخسخه كده نفسي يبقى في نقاب كده يعني الناس تشوفه تقول ايه واو النقابات اللي هي ما بتضايق جدا منها ما انا بفصل يعني انا قد اتفهم انا قد اتفهم ان في بعض الناس بينه وبين نفسه بيكون مش حابب اللبس ده لكن ما مش قادر اتفهم خالص ان هو بيبقى مش مش مائز لما بيشوف اخت تزين بزي امهات المؤمنين يعني انا اتفهم انك مش عاوز تلتحي لسبب ما لكن انت بتتولع ليه ومتضايق ليه من منظر اهل التسنن انا اتفهم ان حضرتك بينك وبين النقاب حاجز ايماني حاجه محتاج محتاج قفزه ايا كان السبب ايه بس مش قادر اتفهم خالص خالص ان حضرتك متضايقه من زي انت تعلمي أن أمك عائشة كانت تلبسه إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مضايقك من حاجة زي كده؟ أنا بكره المنتقبات بكرههم ليه كده؟ ايه الكره الرهيب ده؟ انا اتفهم انك تقولي انا بكره الاخت المنتقبه ليلى اللي ساكنه جنبنا، ماشي هي ليلى فعلا ممكن حد يكرهها، ماشي يا ست ده ممكن يتفهم لكن ايه علاقه كل المنتقبات اللي بيفكروك انت بتتضايق عم حد بيفكرك بس بالستر اقول لكم على حاجه بقى عند بعض الناس بس طبعا دول مش موجودين في مصر عشان اللي بيسمعني ما يقوليش انت كنت تقصدنا لا انا ما كنتش اقصدكم دول مش موجودين في مصر دول موجودين في بلاد ناحيه الغابات احيانا بيكونوا بيكرهوا الحاجات دي لانها هي بتذكرهم بايه بقدر ما من الخير مش عندهم مش عاوز اقول لفظ اعمق من كده اه بتذكرهم بالضعف مرة في يوم من الأيام في أب كان شادد جدا على ابنه عاوز إيه يتسنن بسمة رسول الله باللحية فكان متضايق قوي وقاعد أمال يشد وبتاع فأنا كلمته فبقول له ليه حضرتك شادد قوي كده وبتاع وكده قال لي بص أقول لك الصراحة قال لي أنا اللحية اتعرضت عليا وأنا شاب فأنا رفضتها بحجج معينه فهو عم يعملها دلوقتي بيحسسني بفشلي فقلت له انا مبسوط قوي ان حضرتك كان معري نفسك قوي كده وكاشف نفسك قوي كده وبما انك انك كاشف نفسك قوي كده سيبه هو لعلك انك تاخد اجره وبتاع المهم يعني الحمد لله سكت يعني ففي ناس كده في ناس كتير كده ف التلذذ يخليك تحب العبادة التلذذ يخليك تحب العبادة هل أنت فعلا مع السواك ومع كل عبادة تعرفها حاسس إن هي بتحبها ومزينة في قلبك؟ يعني مثلا مثلا مثلا كون إنك مش بتخرجي بشعرك أنت حاسة إن ده حبب إليك وزين في قلبك إنك مش بتخرجي بشعرك ولا نفسك كده إيه آه لو في الدين ان البنت تخرج يوم الخميس بشعرها وتلبس اللي هي عاوزاه ياه لو كان ده مستحب كنا خرجنا وقبينا على الدنيا احنا الحمد لله بنستعمل ثغره في كلام الفقهاء ان البنات بينهم وبين بعضها ويا سلام بقى لو في فرح بنجيب بقى ايه السنتين اللي فاتوا كلهم من يوم ما انتقبت بطلع كل اللي اللي انا كنت في قلبي ده في يوم الفرح تحس احيانا كده من اللي بتسمعه في افراح بعض الاخوات ان دي ناس لا لا الموضوع يا جماعه لا دي تصفيه حسابات ده مش لبس دي تصفيه حسابات ده واحد بي بي بيعمل حاجه بينتقم من نفس هو مقيدها بيقول لها لا النهارده لا صوت يعلو فوق صوت تصفيه الحسابات انت تقصد ايه بالكلام ده انا اقصد مش اقصد اي حاجه انا بقصد ان انا احنا عاوزين نقرا ايه سوره الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم هل أنا فعلا بحب الطاعة؟ هل أنا بحب التراويح مزينة في قلبي؟ أنا ممكن مش قادر أعملها ممكن أكون مبتلى بسماع الأغاني مبتلى بالسجاير مبتلى ب... ب... بأي حاجة بس أنا أقول يا رب اللهم إني أشهدك أني أحب الطاعة ولكن غلبتني نفس الأمارة فحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم لو تلذذت بالعبادة هتلاقي لها طعم يقول النبي ذاق ذاق ذوق ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه يعني رضي بالله ربه يعني أنا ارتضيت إن ربي يكون هو الخالق وهو الحاكم وهو الآمر هو الناهي فارتضيت بحكمه وقضائه وشرعه اللي يرضى بالله وترضى راضية بشريعته أنا راضية إن في حاجات لازم تستأذني فيها الزوج ده شرع ربنا يا أنا راضية راضية راضية بالله ربه وحبيت الحكم ده واحده تقول لي انت زوجي يا جماعه ماليش دعوه واحد بيطبق غلط ولا واحد بيطبق بلا عشره بالمعروف هو يتحاسب عم يدخل اجره انا بتكلم على ايه فكره الرضا والاستمتاع بالحكم انا راضيه بالتعدد يا رب ان هو كحكم وكشرع انا راضيه وحباه كشرع كون ان انا لا اطبقه عادي زي ما انا ببقى متضايقه جدا من الوضوء في الماء البارد على المكاره مش قادره اتوضى الميه ساقعه بحاول ادفيها لكن انا مستمتعه إن ربنا شرع لي الوضوء من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الله أكبر ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يا جماعة الإيمان ليه حلاوة الإيمان ليه ذوق ده هيجي لمين للي بيتلذذ ده يخليه يتلذذ حضور المعنى ده عند الصحابة خلاهم في حتة تانية خالص عشان كده معاذ يقول له يقول ايه انما ابكي على ظما الهواجر وقيام الليل الشتاء ده اللي بيخليك تبكي وانت بتموت واحد بيقول له انت خايف من ذنوبك قال له لا انا ابكي على ظما الهواجر كنت بصوم الايام اللي فيها حر شديد ايه يا عم التعب ده انت كنت بتتعب نفسك ليه والله يا شيخ انا كنت بجد متعه استمتاع يقول يا ابني انت طول الليل انت ليه تعب يقول لك ايه والله العظيم ما تعبان طب تعالى ننزل نلعب ماتش شوفني انا هجري اكتر منك ولا لا والله انا في غايه السعاده يا جماعه بصوا ايه اللي بيشيل مين الروح اللي شايله الجسد ولا الجسد اللي شايل الروح المعاني دي الروح بتخفف الروح يا جماعه دي الطياره اللي بتاخدك اللي بتخليك تقلع الروح هي دي اللي بتخليك تقلع اللي بيخلي لاعب الكره يلعب ساعه ونص عنده اهداف وعنده طموح وعنده كذا فهو ده اللي ايه الاستمتاع المتعه لكن قاعد امال يجري ساعه ونص وهو مغلوب على امره وكاره ما هيحس بالتعب ايه اللي مش بيخليه يحس بالتعب المتعه المتعه هو الروح اما بتستمتع ما بتحسش ظما الهواجر قيام ليل الشتاء مزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر هو ده اللي كان بيفتقده فانت حاسس ايه التعب ده هو يا جماعه ما كانش تعبان ده واحد ما كانش تعبان هو بيبقى مستمتع ما بتلاقيش حد بيبقى مستمتع بحاجات دنيويه بتشوفها طب احنا عاوزين نستمتع نعمل ايه عاوزين نخلي عبادتنا تتحرك من الاداء للتلذذ نعمل ايه بس عاوزين روشتة نشتغل عليها لعل الله ينفعنا بها اكيد هقولك بس مش هقولك كل حاجة النهاردة خلينا بقى في لقاء تاني عشان تستنانا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم